أحلى الأوطان في نظري حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري انت العنوان واحلى الاوطان في نظري حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري واحلى الاوطان في نظري يا بلادي مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي كل إنسان عنده بلاد عنده بلاد عليها يعيش يا بلادي احنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطن شعله مضيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين آمين آمين يا رب العالمين مشاهدينا الكرام حلقتنا النهاردة مع حضراتكم من أجل أن نستمع لحضراتكم زي ما بقول دايما في مثل هذه الحركات الحلقات اللي دايما بي يعني بنعقدها بناء على طلب الكثير من المشاهدين سواء من خلال التلفونات أو من خلال الرسائل أو من خلال موقع القناة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين حلقتنا النهاردة محتاجين نسمعكم نسمعكم مرة واثنين وثلاثة وعشرة مليون لأن زي ما بقول دايما بنستمع كثيرا للساسة وللسياسيين وللعلماء والقانونيين والكل كل الفئات ولكن من يستمع إلى نبض الشارع من يستمع إلى نبض الناس في البيوت من يستمع إلى كلام الناس اللي مهم اللي هو بيحرك أشياء كثيرة وعديدة محتاجين نسمعكم النهاردة لأن الحلقة دي مهمة جدا لأن يعني كلامكم هيتبني عليه أمور كثيرة وعديدة في أمور ستحدث قريبا بإذن الله رب العالمين ربنا يحفظ مصر وربنا ينجي مصر من الفتن وربنا يطهر قلوبنا كلنا يا رب اللهم أمين وربنا يكفينا من شر الصراع السياسي اللي موجود والحقد السياسي اللي موجود والكره السياسي اللي موجود أصبحنا الآن لو تتذكروا معي وهنستقبل تليفونات حضراتكم ونسعد بيها إن شاء رب العالمين طوال اللقاء أنا السؤال بنسأل إيه من وجهة نظر حضرتك أو من وجهة نظر حضرتك الحل في الخروج من الأزمة الحالية الخروج من الأزمة الحالية اللي احنا عايشينها يعني لو تتذكروا معي لخطب الشيخ محمد حسان على وجه التحديد بعد بعد الثورة وبعد بداية الثورة والتنحي إلى آخره كان لما بيقول إن الشعار المرفوع الشعب يريد إسقاط الشعب كان بيقول كده الشيخ محمد في كثير من خطبي وكان يقول لك الشعار المرفوع الشعب يريد إسقاط الشعب هل بالفعل الشعار اللي كان الشيخ بيطلقه من أكتر من سنة من أكتر من سنة هل بيتحقق الآن الشعب يريد إسقاط الشعب الشعب يريد إسقاط مؤسسات الدولة الشعب يريد إسقاط الشعب الشعب ي... يعني احنا في حالة صعبة جدا الآن قاعدين بنطعن صوت بعض قاعدين بنوقع بعض قاعدين بنكره بعض النغمة بتزيد قوي الكره بيت... بيرتفع قوي الحقد بيتزايد قوي ووصل الأمر ان انت بتحاصرني هنا انا بحاصرك هنا وده لنا وده وده غلط وده غلط علشان نكون ناس منصفين ونقول كلمة الحق ده غلط وده غلط اللي حدث عند عند مكتب الإرشاد بالمقطم غلط واللي حدث عند مدينة الإنتاج الإعلامي أمس غلط واللي بيحدث والدعوات اللي بتتم الآن اللي بتطلقها الآن حركة كفاية وبتدعو لحصار دار القضاء وبيقول له احنا عايزين نعمل مليونية الجمعة القادمة تحت عنوان احنا ما بنتهددش طب احنا اخرتها ايه عايزين نسأل ونعرف هي اخرتها ايه النهاردة مليونية وبعده مليونية وكل يوم باسم جديد وكل يوم بمليونية بعنوان جديد وفي النهاية احنا بنقع كلنا وزي ما بنقول مصر لو نجت هتنجو بينا كلنا ومصر لو وقعت هتقع بينا كلنا هل اللي بيحدث الآن مقدمات لحرب أهلية زي ما كتير من أهل السياسة بيقولوا هل احنا داخلين على ثورة جياع زي ما بيقول كثير من أهل الاقتصاد وخبراء الاقتصاد عايزين نعرف وعايزين نفهم وعايز أسمع نبض الناس بيقولوا ايه في الأزمة الحالية اللي احنا موجودين فيها عندنا أسماء وعندنا النهاردة النائب العام أمر أمر بضبط وإحضار بعض شباب الثورة من أجل أن هم متهمين في التحريض على اقتحام مكتب الإرشاد في المقدم أشياء كثيرة في المقابل في ناس بتقول ما هو أنت زي العدالة لا تتجزأ العدالة لا تتجزأ والقانون يكون على الموالين قبل المعارضين فيه وجهة فيه وجهة نظر هنا وفيه وجهة نظر هنا محتاجين نفهم محتاجين نسمع محتاجين نسمع بعض محتاجين ان احنا نتحرك مع بعض محتاجين نحقق وندعو ربنا سبحانه وتعالى زي ما انتم شايفين على الخلفية ورايا يا رب احفظ مصر ده الدعاء اللي الناس الغلابة بيدعوه ده الدعاء اللي الناس المصريين المقيمين في الخارج بيدعوه كل الناس كل محب كل مخلص كل وطني بيدعو ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يحفظ مصر ان ربنا ينجي مصر ان ربنا يطهر مصر من الفتن ان ربنا يحفظ مصر من الفتن داخليا وخارجيا معانا اخبار واشياء وامور كثيرة وعديدة ولكن محتاجين ان احنا نقول ونقول كلام يرضي ربنا سبحانه وتعالى بنتكلم زي ما تعودتوا معنا ما بنتكلمش علشان نرضي فلان ولا نرضي جهة على حساب جهة ولا نرضي حزب على حساب حزب ولا نرضي فصيل على حساب فصيل احنا بنعمل دايما هنا في قناة الرحمة بفضل الله رب العالمين منذ انشائها لله سبحانه وتعالى ثم لوطننا اللي بنسأل وبنقرر الدعاء وبندعو ربنا ان ربنا يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن محتاجين دولة القانون تسود محتاجين سياد سيادة دولة القانون على كل متآمر على كل من يريد العبث بمصر على كل من يريد التخريب بمصر محتاجين ان احنا نشوف ايا كان الشخص ايا كان انتمائه لابد من تطبيق القانون على الكل يا رب يا رب احفظ مصر تعالوا مع بعض كده مشاهدينا الكرام نسمع النشيد اللي احنا بنسمعه الان نسمعه بانصات ونسمعه بحب ونسمعه بتمعن من اجل ان احنا نرفع اكف الضراعه لربنا سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر
يا مصر ولا نخيل ده جيل من بعد جيل على عهدك مؤمنين مصري ملوش مكان وانتي كنت وما زلتي للناس بر الامان عظيمة زي ما انتي يا رب يا رب يا رب تظل مصر عظيمة يا رب اللهم امين هنستقبل اول اتصال معنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحاجة سناء اتفضلي بارك الله فيك يا استاذ ملهم ونورت المجلس الله يبارك في حضرتك عايزه اقول بفضل الله للمخرج من تلك الازمه اولا التضرع والدعاء لرب الارض والسماء نعم وتقواه حتى يكون المخرج من حيث لا نحتسب تمام وهذا بدوره يعين على الإصلاح في كل اتجاه من الفساد والدمار الذي عم البلاد والعباد وهذا كله تحت مظلة العدل فالعدل أساس الملك أيوة والله يقيم الدولة الكافرة بعدلها ولا يقيم الدولة المسلمة لظلمها ومن العدل تفعيل جزئية من جزئيات الإسلام العادل المنصف وهو الاختيار بمعيار الكفاءة والتميز والتخصص كل في موقعه تحت مرجعية إسلامية ولنا المثل في الحبيب صلى الله عليه وسلم واختيار الدليل, الدليل المشرك لكفاءته ونبذ العصبية والفرقة والاعتصام بحبل الله جميعا ونبذ الكلام والصمت عن كل ما يؤخر ولا يبني ومزيد من المجاهدة وأشياء كثيرة كثيرة كلها في منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم فلن يقوم هذا الدين المتين إلا على أكتاف رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه ونساء مسلمات مؤمنات وفتية آمنوا بربهم والحلول كلها موجودة في شرع ربنا لكن ينقصها القلوب والعقول المهيئة لاستيعابها وتفعيلها ليكون شرع الله على أرض الله كما يحب الله وقتها تشرق الأرض بنور ربها ويسعد غير المسلم قبل المسلم برحمة وعدل الإسلام فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وجزاكم الله خيرا شكرا شكرا شكرا جزيلا آه، آه، الأستاذ عاشور أهلا وسهلا أستاذ عاشور السلام عليكم يا استاذ ملهم وعليكم السلام أهلا الحمد وسهلا لله على السلامه والف سلامه ليك تسلم يا غالي الله يكرمك الف سلامه ليك يا استاذ ملهم الله يسلم حضرتك وازاي الصح بنعم الحمد والله لله نورت الشاشه وربنا يبارك لنا فيكم وفي قناه الرحمه والعاملين عليها اللهم امين يا رب. المخرج من الازمه يا استاذ عاشور بعد اذن حضرتك كنت طالب مساعده وقلت لي اترك تليفونك وحضرتك لظروفك بقى اتاخرت عنك شويه
طيب آه، الله يبارك فيك ده برنامجنا مجلس الرحمه بنسعد بيك ربنا يفرج كربك يا رب اللهم امين خلينا الحالات واستقبال الحالات والمشاكل في آه، برنامج السهل اللي مخصص له آه، يعني استقبال المشاكل وال يعني ربنا ي- ي- ييسر لنا كل عسير يا رب اللهم امين السهم في يوم الجمعه ان شاء رب العالمين ربنا يبارك فيك اخ عاشور ويعني يفرج كربك مره اخرى انت وكل المسلمين في كل مكان يا رب اللهم امين ال ال ال- الحاجة سناء لما بتتكلم بتقول المخرج التضرع والدعاء لله سبحانه وتعالى وأيضا مسألة العدل العدل أساس الملك عايز أجيب حاجة خبر الآن لحزب الوسط حزب الوسط بيجمد جميع المبادرات مع القوة السياسية الداعمة للعنف مع القوة السياسية الداعمة للعنف أكد حزب الوسط أن ما شهدته مصر من أحداث أمس الأول الجمعة 22 مارس آه، 2013 من حرق وقتل وتدمير وتمثيل بالجثث وحصار للمقرات الحزبية والمساكن والمساجد وإرهاب ورعب للمواطنين في الشوارع والبيوت لا تكفي فيه عبارات الشد والإدانة مهما كانت بلاغتها وأن الوقت الآن هو وقت الحسم ووضع الأمور في نصابها من خلال الإجراءات القانونية الرادعة لكل من تسول له نفسه ممارسة الإرهاب ونشر ثقافته الإرهابية وسط المصريين المسالمين عبر تاريخهم كله معنا الأستاذ علاء أهلا وسهلا
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أستاذ ندعو الله علاء الاول ان يصلح حال البلد وحال الناس وحال المسلمين جميعا في جميع الدول الاسلاميه ان شاء الله آمين يا رب آمين ويصلح قلوبنا ان شاء الله يا رب ونسلك ضمائرنا للبلد والمو- والوطن ان شاء الله يا رب لان لو سلكت ضمائرنا ان شاء الله هي- هنخطو خطوات في الامام يا رب لان فرقنا اصلاح هيصلح بينا ربنا انما احنا مفيش حد بيعمل اصلاح البلد احنا عملنا ثوره عشان نبني البلد ما نهدهاش اللي بيتعرض لاي انسان من البشر او انسان من المسلم زيه الرسول عليه السلام بيقول القاتل والمقتول في النار طب هيتحسب ازاي شهيد طب احنا خايفين عليهم هم اللي بيموت بيموت ده او ده لما يموت الثاني ده هيبقى شهيد عند ربنا ازاي لانه كان حريصا على قتله
تمام احنا عايزين انتصار على ان نعمر الجبل الصحراء عايزين نقعد على طاوله ان احنا نفتح نفوسنا الاول نجيب من العلماء الازهر ونجيب من العلماء من الحكماء اللي هم في المحاكم ونجيب ناس من من ال- من الاحزاب كلها ونقعدوا جلسه ف- في اي مكان يختاروه ويكون منهم الشيخ حس- محمد حسان وناس يكون رفقاء بالدين ورفقاء بال- باللي حواليهم ويتقبلوا الاخر ويكون في نيتهم الاصلاح أيوه لان احنا كده سايبين نفسنا للهلاك والفتن وبندري وبنحط راسنا في الرمل ون- ونستنى الحادث الحادث لما يحصل ونقول يا ريتنا ما كنا إحنا دورنا الاول كما احنا في لسه في الحوادث كل ما كل ما يحصل حادثه ندور ايه الاسباب وايه ال- ندور من قبل ما يحصل الاحداث دي كلها نعم بيقولوا احنا هنعمل يوم الجمعه كذا طب ما نتشاور قبل ما يعملوا الحادث ده مم.
ونشوف ايه اللي هيحصل فيه وايه اللي هيتطور الشباب عندهم التهور وعنده دفعه ان هم يعملوا ثوره طب الثوره ليه وايه اسبابها وعايزين ايه نقدم قنوات ان احنا نقبلهم ونقبل الاخر يا ريت نشوف عالم حكماء من الدوله وينصفوا الدوله ويقوموا الدوله على رجليها ونشوفها تتقدم ازاي تمام ربنا يبارك فيك كلام عاقل شكرا جزيلا استاذ علاء شكرا جزيلا اتصال اخر السلام عليكم آه تمام آه الاستاذ علاء بيتكلم بيقول ان احنا يعني محتاجين حوار عاقل لعقلاء آه الامه من اجل ان هم يجتمعوا من اجل ان هم يبقى في روشته موجوده من اجل ان احنا نعبر من الازمه الحاليه يا رب يا رب يبقى في حوار عاقل وحوار ناضج وحوار بعيد عن الكره والحقد والغل اللي بقى موجود عند كثير من المصريين الآن ده مش قابل ده وده مش عايز يقعد مع ده وده كاره ده وده بيتهم ده وده بيتهم ده الأمر بقى صعب ربنا ينجينا يا رب اللهم أمين معانا أيضا يعني في بعض الأخبار في بعض الأخبار أنا عايز بس أجي لجزئية إن, إن, إن إحنا بنيجي عند مسألة النهاردة النائب العام إن هو أمر بضبط وإحضار دوما مع نوارة نجم مع حازم عبد العظيم مع بعض الأسماء اللي هي في ال ال زي ما قال النائب العام أو البلاغات اللي اتقدمت له إن دول حرضوا على يعني حرق وممتلكات الدولة وعلى اقتحام مكتب الإرشاد وعلى يعني أشياء كثيرة وعديدة أبو حمزة طيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حي الله الأستاذ ملهم أهلا وسهلا الأخ المبارك الحبيب الله يبارك في حضرتك أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بك وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك ثم آمين.
أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كيد الكائدين آمين.
وحقد الحاقدين آمين ثم آه، أبث برقية إلى شعب مصر أقول لهم قول ربي فلا أجد خيرا من قول ربي وأحق القول قول ربي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها يا شعب مصر اعتصموا بحبل الله اتركوا الشتات واتركوا الأنا ويترك كل حزب وكل جماعة وكل وكل مسؤول وكل سياسي وكل رجل ممن يظن أنه هو الوحيد المؤ- المؤهل لإنقاذ مصر فلينسى نفسه وليذكر ربه ثم يذكر مصر عليكم أيها القائمون على الأعمال السياسية يا رؤساء الأحزاب والجماعات وال- والجبهات وما, وما غير ذلك عليكم أن تذكروا ربكم ثم بلدكم وتعتصموا بحبل الله لا- لكي ينقذ الله بكم مصر فوالله لو اعتصمتم بحبل الله لأنقذ الله بكم مصر وألف بين قلوبكم نعم.
ثم أقول للمسؤولين القائمين على أمر مصر الآن أين ال- أين الجهات الرسمية المسؤولة عن عن هذا العبث؟ هل هم غافلون أم نائمون؟ أم هم موتى نقيم عليهم مواسم العزاء؟ ينبغي عليهم أن يعملوا بجد ويتقوا ربهم في الأجر الذي يقتدونه لحفظ أمن مصر، اتقوا الله في مصر وإلا سيخذلكم الله ويأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إن لم تعملوا لدين الله ولنصرة بلدكم والله سيقد- سيستبدل الله بكم ويأتي بخير منكم هذه رسالتي إليكم أيها نعم.
المسؤولون أسأل الله أن يصلحكم وأن ي- يحفظ مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين آمين.
والسلام عليكم ورحمة شكراً.
الله جزاكم الله شكرا جزيلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم محمد أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا اتفضلي أولا مبروك علينا رجوعك للبرنامج يا أستاذ ملحم الله يبارك فيك الله يكرمك أه، والحمد لله على السلامة الله يسلمك.
و- وغياب علينا فترة طويلة يعني الله يبارك ما فيك.
تعودناش من حضرتك على كده أه، أولا أه، أول أول حاجة الإخلاص مم.
ثم الإخلاص ثم الإخلاص أيوة يعني أهم حاجة إن احنا نكون مخلصين لبلدنا عايزين نعمل حاجة لبلد وثانيا تغيير البطانة السيئة لأن يعني من القرارات والحاجات اللي بتطلع من الرئيس واللغة العدائية ال- واللهجة اللي الشعب المصري مش متعود عليها لازم تغيير البطانة اللي حوالين الرئيس كلها ده أول حاجة ثانيا دلوقتي الكهرباء كل يوم بالليل وبالنهار لازم تقطع مع الكهرباء المية ومع المية والكهرباء شبكات الاتصالات طبعا.
يعني احنا دلوقتي هم بيعملوا ده- بيوقفوا الحياة بيكرهوا فعلا المصريين في الحياة وعندك أزمة السولار وعندك فين فين فين يا أم نعم.
محمد فين الكلام ده الشرقية آه
في في مدينة ديار بنجم تمام يوميا لازم الكهرباء بالليل وبالنهار لازم تقطع ومع الكهرباء المية ومع المية شبكة الاتصالات يعني بيوقفوا الحياة كلها اه مين المستفيد من كده كل ما تتكلم يقول لك ايه اصل النظام الفاسد النظام الفاسد طب النظام ده بقاله سنتين والنظام الحالي بيعمل ايه والوزراء اللي موجودين بيعملوا ايه تمام فبالتالي لازم تكون قرارات جريئه وصريحه ولازم يطلعوا علينا ويقولوا ان احنا عندنا ازمه اثنين ثلاثه لكن انت كل ما تكلم وزير ولا تكلم مسؤول يقول لك ما فيش حاجه امال يعني ان احنا اللي بنقطع الكهرباء احنا اللي بنقطع- بنقطع الميه احنا اللي رافعين اسعار كل حاجه كل حاجه غاليه وكل حاجه في في- طالع ما فيش حاجه في النازل خالص ده تمام.
ده مين ده ده الحل عند مين عندهم هم يبقى لازم اول حاجه الاخلاص تمام يعني هما لازم يكون في ناس مخلصين ومحبين وعايزين يعملوا حاجة مش قاعدين كل ده بيهاجم ده وده بيهاجم ده و- والشعب هو اللي ضايع في النص تمام يبقى الإخلاص للبلد لابد من تغيير اللهجة العدائية اللي ما تعودش عليها الشعب المصري تغيير البطانة لابد من قرارات جريئة آه، وصريحة ربنا يبارك فيكي يا رب شكرا جزيلا هنستأذن حضراتكم مشاهدينا الكرام فاصل وبعد الفاصل نعود
أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام أمام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتردد
أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل بنكمل مشاهدينا الكرام كلامنا وحديثنا مع حضراتكم واستقبال تليفوناتكم ومشاركاتكم ومداخلاتكم معنا من أجل تقديم حلول للخروج من الأزمة الحالية اللي بتعيشها مصر الآن إن شاء الله أزمة وهتعدي ولكن محتاجين إخلاص محتاجين طهارة القلب محتاجين ان احنا نضع شعارنا مصر اولا نضع شعارنا مصر اولا وعدم السعي و آه يعني فعل اي شيء وفعل كل شيء من اجل الوصول الى آه كرسي الرئاسة محتاجين ان احنا يعني نفهم حاجات كتيرة في اشياء ما ينفعش نقولها طبعا على الهواء ولكن من ضمن الحاجات النهاردة بعد قرار النائب العام زي ما قلت لحضراتكم بضبط واحضار خمسة من النشطاء السياسيين لتورطهم في احداث المقطم ومنعهم من السفر على رأسهم أحمد دومة نورة نجمة علاء عبد الفتاح وكريم الشاعر وأحمد عيد حلمي وحازم عبد العظيم إلى آخره النهاردة أيضا كان في لقاء كان في لقاء في مشيخة الأزهر كان حزب النور حزب النور ذهب إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر وبيتكلموا معاه وفي أمور كثيرة وعديدة وتناقشوا اتناقشوا في بعض الأمور هنقول اتناقشوا في ايه وقالوا ايه النهاردة بعد هذا الاتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زميلها أهلا أستاذ يسر اتفضل اللهم سلم مصر يا رب آمين يا رب آمين سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله في جزء من حديث أنهلك وفينا الصالحون قال نعم يا عائشة إذا كثر الخبث والله أخي ملهم والله الذي لا إله غيره نحن في نعمة ما شكرنا الله عليها إلا ما رحم ربك يكفي نعمة الأمن ونعمة العلماء ونعمة التي نعيشها في مصر لقد أوقفني رجل مسن سوري وقال لي يا أخي لماذا لم تشكروا ربكم على هذه النعمة والله لقد قتلوا أخي وأمي وزوجتي وأولادي أمامي وما تكلمت وأقسم لي بالله وهو يبكي قال لي والله يا ابني والله والله لقد أتوا بأخي وأدخلوا الفقر من فمه إلى بطنه وأخي حي وبعدها قتلوه قال لي يا أخي كيف تشتمون رئيسكم وتتعدون عليه في الفضائيات يا أخي اشكروا ربكم والله الذي لا إله غيره رجل مسن سوري قال لي هذا الكلام امبارح تمام لماذا لم نشكر الله يا رب احفظ مصر يا رب يا رب اللهم امين يا رب اللهم امين يا رب احفظ مصر يا رب اللهم امين يا رب دعاء لابد ان نكرره ونخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى يا رب يا رب احفظ مصر اللهم امين بقول لحضراتكم في اجتماع النهاردة اجتماع وفد من حزب النور بالإمام الأكبر بالدكتور عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بيقول عقب لقائي بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اليوم إن حزب النور تقدم بطلب لرئيس الجمهورية صباح اليوم إن حزب النور تقدم بطلب لرئيس الجمهورية صباح اليوم عن طريق مستشاره القانوني بضرورة رد قانون السكوك إلى مشيخة الأزهر الشريف لإبداء الرأي فيه من خلال هيئة كبار العلماء وتم إبلاغنا أن الأمر سيعرض على الرئيس مرسي وأضاف بدران أنه في حالة الإصرار على صدور القانون بعدم موافقة الأزهر سنتقدم بطعن أمام الدستورية لأن القانون هكذا سيكون به عوار دستوري مشيرا إلى أن الأزهر كان له سابق رأي في رفض القانون عن طريق الحكومة ورفض للتحفظات المكتوبة لأن فيه مخاطر على البلد وأعتقد أن هذا فيه قدر كبير من المخاطر على الاقتصاد كلام مهم جدا وبمناسبة الكلام بالتأكيد لابد أن احنا يبقى في حلقة مفصلة عن قانون الصكوك ده ونشوف ايه الحكاية من الناحية القانونية الكلام اللي بيتقال انه بيبيعوا مصر ورهن اصول مصر الى اخره الكلام ده صح ولا غلط نجيب القانون وندرسه ونقول الايجابيات والسلبيات اللي موجودة فيه غدا باذن الله ان شاء رب العالمين معنا اتصال السلام عليكم ابو محمد اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أم الهم اهلا بحضرتك أولا الحمد لله على سلامتك وبارك الله فيك شكرا
ثانيا آه، يعني نحب نبعث شكر للدكتور محمد آه، حسان والدكتور محمود حسان اللي هم بيقدموا لنا البرامج الممتازة دي السؤال بتاع حضرتك يا أستاذ ملهم إن آه، بتقول إزاي- آه، الخروج من المأزق ده إزاي؟
ايوه سمعني حضرتك؟
سامع حضرتك اه الظروف استخدام حضرتك الدكتور محمد مرسي بعد ما رجع من قطر باذن الله عز وجل ماشي يروح ي- يجي يعمل ايه مؤتمر صحفي او لقاء كويس يقول انا بدعو جميع عربي انا بدعوهم ماشي بدعو مين؟
يوم يدعو 10 مثلا حضرتك في الشهر كويس يوم 10 في الشهر اللي جاي يديهم فرصه اسبوع 10 ايام يقول لهم انا جميعكم يوم إيه 10 في الشهر في, ال- في اي مكان يحبوه هم وطبعا الداخليه هت- تعمل لها حرس ال- الخاصه بيه كويس كل يبقى اللقاء مباشر قدام الناس كلها الدكتور محمد مرفي يقول المقترحات بتاعته الجبهه تقول المقترحات بتاعتهم بعد كده اللي هو يتخلف حضرتك عن المؤتمر وما يروحش ماشي يعمل قرار الدكتور محمد مرسي بجواب اعتزال لي ويخلصنا منه خالص لان ده يبقى عايز قرار عايز خراب للبلد تمام شكرا جزيلا وجهة نظر ابو محمد ربنا يكرمك شكرا الاستاذ رمضان اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ أستاذ ملهم ازي رمضان حضرتك اهلا بيك يا استاذ رمضان الله يكرمك بحييك والله يا استاذ ملهم على يبارك اخلاصك وجهدك الكبير ده شكرا يا استاذ رمضان انا انا يعني اسمح لي يعني يكون في ساعه من الصدر ادردش مع حضرتك شويه يعني على الهوا كده بعد اذن حضرتك يعني اتفضل، انت اتفضل.
بتقول حلول اتفضل حلول المخرج من الأزمة الازمه نعم ربنا. حلول ايه يعني انت احنا بنتكلم مع ناس مش عايزه حلول اللي عايز حل ده يعني يعني بيوصل لنتيجه بيبقى قدامه نتيجه عايز يوصل لها بقالنا سنتين النهارده الازمه ازدادت اكتر ما هي سوء صدقني انا يعني النهارده لما تنزل حضرتك كده الشارع وتعمل مداخلات وحوارات مع ناس واستطلاع راي النهارده الناس مسحوله مم.
يعني احنا ناس قاعدين في في ريف عشان اجيب صفيحه جاز اروي بيها ارضي عندي فدان ارض بقعد لي يومين متعطل واجيب الصفيحه الجاز ما تكفينيش يوم الغاز كمثل الكهرباء كمثل ولسه ما دخلناش على تسيير الاحمال وتخفيف الاحمال اه خدت بال حضرتك احنا احنا رايحين فين؟ احنا 95 مليون فيهم 15 مليون عايشين منهم خمسه اخوان
تمام معانا طب الاتصال انقطع يا ريت تعود بنا الاتصال مره اخرى يا استاذ رمضان آه، الاستاذ احمد اهلا وسهلا اهلا بحضرتك يا ملهم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله اتفضل يا ملهم زي ما الاخ فاضل تكرم ان في حلول وقبل كده الدكتور صلاح آه، جوده آه، مستشار اقتصادي قدم حلول جميله جدا جدا يعني وقدم كتاب لمؤسسه الرئاسه فيه المشكله والحل احنا عندنا كوادر أيوة.
وعندنا ناس ما شاء الله يعني افكارهم عاليه جدا نقدر ان احنا نستغلهم في هذا الامر اي مشكله حتى في الداخليه احنا عارفين ان الغالب من الداخليه مش عايزين يشتغلوا ممكن نجيب مستشار عسكري في الامور الداخليه ويقدر يحل لنا المشاكل ديت لان الحمد لله ربنا منن علينا بكوادر وكفاءات عاليه جدا جدا بس احنا للاسف ما بنستغلهاش ايوه
شكرا لحضرتك تمام شكرا شكرا جزيلا عندنا كوادر كثيرة لابد من الاستفادة آه، بها ومنها يا رب يا رب اللهم أمين ولكن إن شاء الله زي بقول أزمة وهتعدي في سلبيات كثيرة في أمور معوقات كثيرة ولكن أنا- يعني ثقتنا في ربنا كبيرة سبحانه وتعالى إن في مقابل السلبيات دي يقابلها إيجابيات كثيرة ولكن محتاجين اللي يطلع الإيجابيات اللي من الشعب المصري محتاجين اللي يطلع ويستخرج من الشعب المصري جماله وطيبته وعمله وإتقانه في العمل وإخلاصه في العمل محتاجين حد يطلع ده من الشعب المصري ولكن بعد الاستقرار والأمن والأمان وتحقيق الأمان في الشارع المصري اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حم- ازيك يا استاذ منى أهلا وسهلا أهلا بحضرتك الحمد لله على سلامه حضرتك الله يسلم حضرتك يا رب اللهم آمين واسال الله ان يحرم وان يحرمنا من قناه الرحمه ومن رؤيتك عليها آمين الله يكرمك يا رب واسال الله ان يحفظ مصر يا رب.
وحسبي الله ونعم الوك- ونعم الوكيل في الظالمين يا رب المخرج إيه يا حاجة البلد تخرج من الحالة اللي فيها دي إزاي
والله يا استاذ منى مش عارفين بس بس المفروض يعني يعني ربنا يعني الرئيس مرسي يحاسب يحاسب الظلمه كلهم آه ويحاسب البلطجية و... ويبطل الناس تغرق في الشوارع والناس تحفظ تروح لعملها ومحدش يعطل العمل يعني القانون القانون على الكل القانون على الكل القانون على الكل على ال... على, ال... على الكو... يعني القانون على الكل ايوه تمام ربنا يبارك في حضرتك الاستاذ عاشور اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا استاذ منى ازي حضرتك اهلا بيك اتفضل آه، شرفت ونورت القناه الله يبارك فيك والحمد لله بالسلامه ربنا يعزك شكرا جزيلا آه، يا استاذ منى والله احنا في حاله حرجه أيوة.
وحرجه جدا طبعا وكل منا يطبق على نفسه يا ايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم نعم
آه، آه، كل آه، كل منا يمتلك مفاتيح حلول كثيره للخروج من هذه الازمه واشملها ايوه ولكن من يحق له ان يطبق هذه المفاتيح ايوه كلها واسملهم امور في يد آه، صناع القرار ولكن احنا ما ينفعش خالص ان احنا نقف مكتوف الايدي طب قول لي قول لي يا لأننا استاذ عاشور كلنا يا- مصريين.
قول لي كده ربنا يبارك فيك قول لي يعملوا ايه واحد اتنين تلاته اولا يا اسمولهم اولا اولا لابد من الاخلاص في جميع قلوب المصريين ايوه
رقم اثنين يا اسمولهم لابد ان نكن من يد واحده ولا تفرقوا اه
رقم ثلاثة يا أسمولهم ال- ال- الشرذمة التي أرادت أن تطيح بالدولة وأن تنهي على الاقتصاد وأن تفرق ما بين الناس وأن تقضي على الأمور الدينية والأمور النفسية والأمور المعنوية لا بد من أن أن- أن كل مصري يحد عليها ويقف لها بالمرصاد يا أسمولهم ايوه امور يا استاذ ملهم آه، بالنسبه للامر الاقتصادي يا استاذ ملهم وال- وال- ووضع اهل الاقتصاد الامور والحلول امامه ولكن كيف الحل في ظل هذا الوقت العصيب؟
اه
آه، يا استاذ ملهم لابد من الاخلاص لابد من الاخلاص لابد من الاخلاص ومصر تحب جميع الناس ولكن ليس كل الناس يحبون مصر ايوه جميل تمام طيب ام سيد اهلا وسهلا
السلام اهلا يا ام السلام عليكم.
سيد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
والله يا استاذ ملهم الحقيقه المفروض يعني الحل للموضوع ده كله ان آه.
الناس ترجع لربنا اللي احنا فيه دوت بسبب البعد عن ربنا ايوه لان يعني شوف حضرتك الناس واللي بيحصل في الشوارع والتحرير واللي بيحصل فيه و... انا مش قادره افهم الناس دول عايزين ايه دول كلهم بيصارعوا على كرسي مش اكتر ايوه
بس فهو يعني انا مش عارفه بصراحه الدكتور مرسي ساكت للناس اللي هم في التحرير دولت وسايبهم يخ- يولعوا ويحرقوا ويعملوا يعني دولت مش المفروض في حكومه المفروض ان هم يتمسكوا يعني المفروض ان يبقى في شرطه زي- يعني تضبط الموضوع اكتر من كده ايوه تمام بس احنا بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي عايزين يخربوا البلد بس يا رب شكرا جزيلا ح- شكرا جزيلا لحضرتك ما يحدث بسبب البعد عن الله لابد من الرجوع الى الله وما يحدث آه، في الشارع بسبب الصراع على الكرسي زي ما ام سيد بتقول الاستاذ عاشور بيقول لابد من الاخلاص وان لابد من الاخلاص يكون موجود في قلوب كل المصريين لابد ان احنا آه، نكون يد واحده ايضا الوقوف بيد من حديد لكل من تسوي له نفسه على التآمر او على التخريب او على الحرق آه، ايا كان لابد من زي ما بقول سياده القانون آه، اتصال السلام عليكم ابو عبد الله الله اهلا وسهلا لو تتكرم مع بالله عايز رقم حضرتك ل- لامر مهم جدا في الكنترول ربنا يبارك فيك يا رب شكرا جزيلا آه، آه، ال- ال- الاستاذ رمضان كان بيتكلم بيقول ان احنا بنقول المخرج من الأزمة عايزين حلول طيب زي ما الأستاذ رمضان بيقول ما هو حلول لمين وعلشان اللي عاوز يقدم حلول عشان نوصل لنتيجة طيب النتيجة اللي اللي الأستاذ رمضان بيأكد عليها إن في الريف بعض المشاكل الناس مطحونة الناس مسكينة الناس في حالة صعبة اه، ارتفاع الأسعار أشياء كثيرة وعديدة ده المعنى اللي الأستاذ رمضان بيأكد عليه أبو محمد لما كان بيقول إن لابد من لقاء مع المعارضين ويكون هذا اللقاء لقاء مباشر على الهواء وبيقول أبو محمد إن يحدد مثلا الرئيس مرسي يقول مثلا يوم 10 في الشهر أيا كان اليوم يعني مثلا أي يوم أيا كان ويبقى في قدامهم وقت وييجوا واللي ما يجيش يبقى في امر اخر معه ده اقتراحات والاستاذ يسري نحن في نعمه وبوجود نعمه يعني نعمه العلماء ربنا يبارك في الجميع يا رب اللهم امين آه، الاتصال السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا ازيك يا استاذ ملهم اهلا بيك الله يبارك فيك ازي حضرتك الحمد لله رب العالمين اتفضل مساء الخير استاذ ملهم حضرتك الحل في الموضوع ده يعني عند كل المصريين يعني عدم التنفيذ مفيش تنفيذ كل المصريين بتتكلم ومفيش اي تنفيذ موجود يعني في الحل ان البلد تتحرك تنفيذ ازاي ازاي بيتحط تتحرك خطط خطط ويتحط حلول لكن ما فيش اي تنفيذ يعني بقاله سنتين كل اللي شغال في البلد كلام في الموضوع كلام كلام كله كلام بس الناس بيبقى عندها الحماس تتفش بكلمتين بكلام خلاص واحد قلبه يستريح بالكلمتين اللي قالهم اللي على قلبه يزحهم وخلص الموال على كده ايوه
عايزين تنفيذ
مين ينفذ مين اللي ينفذ حضرتك ينفذ الافتراضات الحكومه الرئيس يعني الرئيس مسك دلوقتي اه طب ينفذ خلاص حط خطط ينفذها بقى يبتدي يتحرك ايوه
يعني يبتدي يتحرك يعمل اي تحرك البلد تشوف الناس تشوف تحرك عشان الناس تهدى طب ما ممكن يقول لك طب انا اتحرك ازاي او انفذ خطط ازاي ومحدش بيساعدني
حضرتك مين اللي هيساعده؟
آه.
اللي بيساعد اللي حواليه مش هو الرئيس المسؤول دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى آه.
مش هو ما- هيساله هو لوحده ولا يسال الناس اللي حواليه معاه ايوه هيساله هو لوحده وما ياخد ده ربنا سبحانه وتعالى هيساله هو لوحده يبقى المفروض ان هو يتحرك ويتوكل على الله ينفذ ايوه خلاص خطه ياخدها ان شاء الله صح وينفذها وربنا معاه جميل ويكون والله كل المصريين كلهم معاه بس جميل للأسف جميل مفيش- هو ده صح هو ان يشتغلوا ويتحركوا ويقولوا خططنا موجودة في الشارع والناس هتتعاون معاهم مش هينفع نقعد نتكلم ونقعد نقول احنا عندنا خطط ومش قادرين نشتغل ومش قادرين نتحرك لا اشتغلوا وتحركوا وكتير من الشعب مش هنقول كل الشعب ولكن كتير من الشعب هتلاقيهم واقفين مع الخطط اللي موضوعة واللي هي المفترض تكون موضوعة وموجودة من أجل تنفيذها على أرض الواقع حتى بأشياء كثيرة يعني أشياء والله لو جبنا حاجات بسيطة جدا يعني زي ما قلنا مشروع النظافة النظافة نظافة الشوارع بس تيجي نرجع نظافة الشوارع مش عارفين نرجع نظافة الشوارع تعالوا نحقق الأمن تعالوا نحقق الأمن في الشارع الفراغ الأمن اللي بقى موجود اللي بقت الناس كلها مرعوبة وإحنا أول الناس الناس كلها مرعوبة والناس كلها خايفة ما عادش في أمن ولا في أمان وأشياء كثيرة طب ما تيجي نحقق أهداف واهم خمس حاجات الرئيس مرسي قالهم قبل ما يجي على كرسي الرئي على كرسي الرئاسه ولما جه وقال ان انا هحققهم ولكن احنا عايزين زي ما بنقول اه، كلام نحقق كلامنا علشان نقول للناس والله برغم كل المعوقات اللي موجوده دي احنا بنشتغل في الشارع مش عايزين نقعد نقول كلام ومؤامرات وفي مؤامره قول لنا المؤامره معالي الرئيس اطلع قول لنا في مؤامره في ناس بتخطط لخراب البلد في ناس بتتآمر لهدم البلد قول لنا اسمائهم والناس كلها هتقف مع حضرتك الناس كلها هتقف مع كل الكلام اللي انت بتقوله ولكن مش عايزين كلام احنا عايزين تنفيذ قول لنا في مؤامرة من دولة كذا او من دولة كذا داخليا وخارجيا من الشخص الفلاني وعمل واحد اتنين تلاتة اربعة وبالمستندات كل الناس هتقف مع حضرتك اما طول ما احنا قاعدين نتكلم ومفيش اي ورقة بتطلع للناس ولا في اي دليل بيطلع للناس اعتقد ان النتيجة ستكون سلبية دائما الاستاذة عائشة اهلا وسهلا طب انقطع الاتصال الاستاذ عائشه استاذ احمد استاذ احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله يا استاذ ملهم اهلا وسهلا اهلا بحضرتك ازي حضرتك في نعمه الحمد لله الحمد لله اتفضل على السلام الله يسلم حضرتك
تمام بقول لحضرتك يا استاذ ملهم احنا بس مش عاجبنا الاوضاع اللي حاصله ديت ايوه ايه اللي مش عاجبك الاوضاع اللي حاصله ديت المتظاهرين والمحافظين والكلام ده والبلد دي ما البلد دي ما تستاهلش اللي بيحصل فيها ده كله ايوه
خالص تمام خالص خالص يعني لان مصر ده اكبر من الجميع يعني ايوه شايف ايه الحل ايه يعني انت شايف شايف الحل العالم ده ايه لو اتهدى يا استاذ ملهم مصر هتبنيه ولو مصر اتهدت محدش هيعرف يبنيه اه لا مش هتهد ان شاء الله ربنا يكرم وده يا استاذ ملهم اه ب- إيه، عايز توجه رساله لمين يا استاذ احمد انا عايز اوجه رساله بس لجبهه الخراب الوطني اقول لهم اتهدوا شويه عن مصر شويه اه طيب تمام لان كده ما ينفعش لان ده اللي بيعملوه ده ما هوش مش عمليه يعني مصريين
تمام اطلاقا يعني رسالة بوجهها الحاج أحمد لجبهة الإنقاذ بيقول لهم اتهدوا وكفاية شوية طيب اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا عليكم السلام اتفضلي يا فندم آه، حضرتك آه، يعني في حاجات كتير بتتعمل ومفيش حد بيعلن عنها يعني آه، حكاية أنبوبة البوتاجاز والعيش اللي بتتعمل في القرى وفي ناس بتشيد بيها بس مفيش إعلان عنها في مشاريع بتتعمل ومفيش إعلان عنها آه، الحاجات الإنجازات كلها محدش بيشير ليها في أي قناة من القنوات المفروض دي يعني الناس تعرف إن في إنجازات بتتعمل فعلا وف- في- برغم كل الصعوبات اللي موجودة وكل المشاكل وال- والمظاهرات والحاجات دي كلها بس في شغل في ناس بتشتغل في إنتاج في في حاجات بتتصدر في يعني في شغل في البلد قائم أيوه إنما ما فيش أي حد آه، بيعلن عنه يا يا سواء هقول حتى لحضرتك القنوات هقول لحضرتك خلينا نبقى عمليين خلينا نبقى عمليين ربنا يكرم عندك المشروعات ديت اللي فيها انجازات وبتتم على ارض الواقع قوللنا عليها ونعمل فقره جديده ببرنامج مجلس الرحمه تحت عنوان مصر الحلوه نسم مصر الحلوه ونقدم المشروعات والانجازات اللي بتتم ونعلن عنها على الهواء مباشره في برنامج مجلس الرحمه وتبقى فقره ثابته معانا ده يعني بس قول لنا فين ونتحرك ونشتغل يعني حضرتك الحاجات اللي بتعلن عنها الحرية والعدالة في القرى وفي ال- يعني حتى نعرف ناس يقول لك الكوبونات البوتاجاز بتيجي لغايه عندهم والعيش بقى ميسر وبيتسرب بالكوبونات مفيش اي حد عنده مشاكل في- بالنسبه للبوتاجاز او ال- في في القرى اللي هي فيها يعني فين القرى دي فين؟
فقر شديد جدا آه، في انجازات بتتعمل تمام.
النظافه نفس الشيء بس للاسف الشديد كل ما حب ينظفوا حاجه في ناس عايزه ت- تشوه المنظر تاني يعني اللي, اللي يدهنوا الحوائط يقعدوا يشخبطوا عليها ب- بحاجات كده رسومات اي كلام وبي- طبعا ده تلوث بيئي فظيع نفس الشيء حكايه ال- الراتش بتاع ال- البنا وكده كل ما ينظفوها ناس تيجي ترميها تاني تمام.
فبالتالي ما فيش اي حد يعني يقول لك النظافه لا في في فرق كتير في النظافه عن مكان يعني كنت بتمشي بتلاقي الزباله بطريقه غير عاديه وبعدين في حاجه مهمه جدا في تعاقد دي شركات يعني لازم برضه يوضحوا ان الشركات دي ما يقدروش ي- يلغوا التعاقدات بتاعتها لازم هم ملتزمين لغايه 2017 فالح... يعني لازم الناس تفهم ان في حاجات ما, ما يقدروش ي- يقربوا منها خالص والا ده حت... يعني هتعود بخساره على البلد لو انهم آه، لغوا هذا ال- التعاقد تمام.
ففي حاجات لازم الناس تصبر عليها ما فيش حاجه بتتبني بين يوم وليله وبعدين آه، يعني الرئيس جزاه الله خير آه، انا على فكره مش تبع اي ما بنتميش لاي حزب من الاحزاب نهائي بس آه، الحق الاحقاق آه، يعني آه، لما حاجه بقى لها 30 سنه خراب والزباله بقى لها كذا سنه في الزباله جايين عايزين في في سنه واحده ولا في كام شهر ان كل حاجه ت- تتغير والبلد تبقى نظيفه وكل الحاجات و- والازمات الفظيعه اللي بتحصل دي كلها والناس اللي عماله تتهرب من الضرايب وتعمل تصالح واحد زي ساويرس ده اللي آه، 14 عايز يخليهم سبعه ونعمل تصالح معاه يعني ما هو آه، يعني م- فين بقى اللي كان عمال يدعي الوطنيه ويدعي وانا اقسم بالله ان انا ه- م- آه، هتنازل عن ثروتي كلها و- وحاجات كده من هذا القبيل يعني في حاجات كتيره جدا يعني لازم آه، آه، آه، يعني الناس الشرفاء تمام تمام اذا لابد من ابراز الجوانب المضيئه الجوانب المشرقه الجوانب اللي فيها انجازات وفيها حلول وفيها صوره جميله لمصر لابد ان الاعلام يسلط الضوء عليها حاضر ان شاء الله نحاول هذا وزي ما بيقول الفقره نعملها ويا ربنا يقدرنا ونشوف الحلول دي او نشوف عفوا نشوف الانجازات دي آه، آه، يعني انهي موجوده فين ونحاول الوصول اليها باذن الله رب العالمين وتقديمها واعلانها لكل المشاهدين في كل مكان. اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته زملهم اهلا استاذ عمرو اتفضل بارك الله فيك وفيك الله يكرمك بالله عليك يا زملهم يعني حضرتك عايزين الرئيس مرسي يعني يعمل حاجه للبلد يعني الوعود اللي هو بيقول عليها ما- يعني ما نفذهاش وال- يعني الناس كتير يعني بدات تغير تغير رايها و- وفكرها ان هي اختارته يعني وكده واحنا اخترناه عشان الشريعه الاسلاميه اولا وان ان هو راجل محترم وان هو اللي هيدير البلد ويعني من- ما فيش اي حاجه من اللي هو قالها حضرتك مش عارفين حضرتك يعني دلوقتي يعني احنا في حيره والله يعني مش عارفين نعمل ايه الناس يعني متلخبطه عندنا في الغربيه ضرب نار وعندنا شباب بتشرب مخدرات وقاعدين على القهاوي ومفيش حكومه يعني في انفلات امني يعني مفيش حد عايز يمسك الناس دمت ويتباد عايشه في- في توتر والله يعني مفيش خالص فحضرتك يعني بالله عليك عايزين الرئيس مرسي يعني ينفذ الوعود بتاعته لان انا كنت قاعد مع ناس والله النهارده برضك وكل شويه يعني واحد بصراحه زهقنا من السياسه كل وايه فضائيات عماله تتكلم وتعمل فتنه احنا لا احنا عايزين الرئيس مرسي ما ينفعش موضع الشده في موضع اللين ولا موضع اللين في موضع الشده لا كل حاجه في وضعها احنا عايزين الرئيس مرسي يتخذ قرار يعني ان فعلا يعني مصر تعدي باذن الله على خير يا وجزاكم الله رب خير شكرا جزيلا إذا رسالة حضرتك بتوجهها للرئيس مرسي لابد من تنفيذ آه، الوعود اللي أطلقها الرئيس محمد مرسي آه، لابد من مو- مو- من مواجهة الانفلات الأمني اللي موجود في بعض المناطق الأستاذ عادل أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله زمولة أهلا حاج عادل الله يخليك يا باشا اتفضل الله احنا يكرمك دلوقتي في مشكلتين عندنا فين في عندنا جبهة الخراب الوطني فين مشكلتين في, في البلد بوجه عام في اللي بيحصل اه اه تمام يعني احنا عندنا جبهة الخراب الوطني هل نسمع جبهة الخراب ولا نسمع رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية دلوقتي يا استاذ ملهم دي اكبر سلطة في مصر
ايوه معايا يا باشا مع حضرتك آه، يعني انا دلوقتي ما رئيس الجمهوريه نفسه يقول انا سمعت ووصلني وحصل طب ما تقول لنا يا عم يا, يا دكتور محمد مين واحنا هنقف وراك يعني وضح لنا الاسامي وقول فلان الفلاني آه، عمل كذا وكذا واحنا هنقف معاه تمام لكن دلوقتي انا عايز افهم اما يكون رئيس الجمهوريه خايف وبيلسن فما بالك بالباقي يعمل ايه يا استاذ ملهم أيوة.
احنا دلوقتي بقينا في حيره نسمع جبهه الخراب ولا نسمع لرئيس الجمهوريه نسمع للتابعين لو- للخراب ولا رئيس الجمهوريه تمام لا نعمل نسمع إحنا الشرعية تمام فاحنا يعني انا أنا بناشد الدكتور محمد مرسي ان يوضح الامور شويه ويقول لنا يطلع يلقي كلمه ويقول فلان الاستاذ ملهم الاستاذ عادل الاستاذ زيد الاستاذ عبيد واحنا نعرف ن- نحمي بلدنا اه اه لكن ان هو الشغل بتاعت آه، آه، اعاده المصاطب وانا شفت ووصلني وقال لي ده ما ينفعش معانا حقيقي يعني تمام ربنا يكرمك استاذ عادل شكرا جزيلا مع تحفظنا لبعض الالفاظ اللي حضرتك قلتها ال- ده الكلام اللي احنا بنقوله على الرئيس مرسي تقديم آه، المعلومات اللي وصلت له آه، آه، من خلال اجهزه معينه وصلت له الامور آه، آه، ويقول ان آه، فلان الفلاني ده بيتآمر ضد مصر وبيقدم آه، دعم ل- آه، لبلطجيه لايا كان ال- ال- ال- الشخصيات اللي بيقدم لها الدعم ايا كان ويقدم ال ال ال هذا هذه الاشياء وهذه الامور وكل الكلام ده كله بدليل وبوثائق وبادله واضحه قدام الدنيا كلها كل الشعب المصري او معظم الشعب المصري هيقف وراء الدكتور محمد مرسي حينما يعلن هذا صراحه اتصال الاستاذ اسامه اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا أستاذ ملهم اهلا بيه حضرتك
صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا من قدوتنا ايه من قدوتنا القدوة سيدنا بتاعنا النبي.
محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم دلوقتي أول الأحزاب الإسلامية احنا أيوة.
مجرد حزب الخراب ده ولا حزب زي ما يبقى الأحزاب الإسلامية مش شغالة صح دي حاجة تاني حاجة ودي الأهم لا الأزهر ولا الأوقاف جاي مقدور على أكمل وجه ايوه اصل نتكلم ويا نتكلم ونصح يا قول نسكت قول ونخالف.
قول اتحر قول اللي نفسك فيه ايوه بقى خليني اتكلم عشان ما حدش يقطع عليا بس قول ال- اللي نفسك فيه بس ب... ب...
الناس زي ما ال- بنتعلم ماشي يلا اتفضل انا عاوز عاوزين ج- نعالجوا الجرح مش عاوزين نورموها اكتر ايوه اولا الاوقاف مش جايه من دوره على اكمل وجه ايوه دي حاجه الازهر مش جاي على دو- دوره باكمل وجه اه العلماء جزاهم الله كل خير لما يقدروا يعمل- يعملوه بس برضه مقصرين ايوه لكن الرئيس وحده مش كفايه اولا الداخليه ضده المحكمه ضده وكلاء النيابه ضده يعني زي ما كنا مؤاخذه انت لما تلعب كوره في استاد غير استادك والحكم ضدك هتيجي تعرف تجيب جون
مم.
ما ما- كده مش هينفع فلازم نتفقوا على كلمه سواء الشريعه هو يقول انا بكره هنحكم بشرع ربنا واللي يحصل يحصل بقت حرب اهليه اهلا وسهلا بقت دوله اسلاميه اهلا وسهلا ما هو لازم يا كده يا اسود يا ابيض هنعيشوا في الفوضى دي هنفضل طول عمرنا الاربع سنين وقسما بالله محمد مرسي الرئيس ما هيقدم اي شيء لمصر الا لو طلع على الفضائيه اي فضائيه وقال شرع ربنا من بكره يتطبق واللي يحصل يحصل في مصر ايه يعني 80 مليون راحوا منهم 10 في 60 سلامه انا اول واحد من ال 80 ما يهمكش يا استاذ منى بس مصر تبقى في خير يبقى ط- شرع ربنا اهلا وسهلا بيه غير كده مش عاوزين اللي لد عليه اهلا وسهلا ماليش عليه يمسح راسه في الحير لكن انا طبطب على ده ونجلع ده وابنك ده عيط وابنك ده ما عيطش مش هينفع يا استاذ ملهم والله ما ينفع معلش انا والله تعبان جدا تمام.
قسما بالله حتى لقمه عيشنا متضايقين فيها نعم اقسم بالله زمن ما كلمك كده
ربنا ييسر لك كل عسير يا رب وجهة نظر من الحاج أسامة من أسيوط آه، أبو أنس أهلا بحضرتك
الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور منهم يا عم أهلا بحضرتك ربنا يبارك فيك دكتور منهم انا هختصر كلامي عنك شويه يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى في سوره محمد انت يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وسياده الرئيس اذا اراد نصره الله واذا اراد تثبيت الاقدام فلا بد ان يلتزم بالشرط حتى ينال جواب الشرط واعتقد انه ثلاث قرارات رئاسيه تخص تخص الرئيس وحده القرار الاول الغاء صفقه السياحه مع ايران القرار الثاني عودة الضباط المتاحين للعمل بقرار جمهوري القرار الثالث إلغاء القرض الربوي من البنك الدولي يا سيادة الرئيس أنت رجل تحفظ كتاب الله وتس- وتسمع وتعرف هذه الآية تماما يا سيادة الرئيس لا وقت لخزلة الإسلام ولخزلة الدين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا آه، أبو أنس إلغاء السياحة مع إيران عودة الضباط الملتحين ومسألة أيضا إلغاء آه، ال- القرض الدولي طيب صندوق النقد الدولي طبعا آه، قرارات مهمة أبو أنس بيقول عليها أن دي قرارات رئاسية تخرج من الرئيس مباشرة طيب اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام أهلا يا حاج أنور اتفضل ازي الحال يا باشمهندس السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل دلوقتي ال- القناة حضرتك دي اللي هي اللي هي الفراعين والقناة اللي بتجيب ال- ال- اللي هي المعارضات دي دلوقتي المفروض مش تب- يعني مش مش مش عارفين نعمل ايه احنا احنا تعبنا في المعارضات دي مع ان القرارات بتاع ال- السيد رئيس الوزراء و- والسيد وزير التموين وقرارات بالفعل فعالة يعني بالفعل ان احنا ماشيين فيها ان حاجه يعني ليه- يعني حاجه ما كناش ما يعني ما كناش ن- ن- ن- نستناها خالص ولا ولا ولا الواحد كان متخيلها ان هي تتنفذ والحمد لله ابتدت تتنفذ. طب احنا دلوقتي اه، احنا دلوقتي مع القرارات دي نصبر شويه ولا نعمل ايه واحنا تعبانين يعني نفسيتنا تعبت خالص.
ايوه لابد من الصبر يعني كلامك بيقول ان لابد من الصبر ومسألة القنوات اللي اللي فيها معارضة او اشياء انت آه، يعني غير راضي عنها ما تشوفهاش وما تشوفهاش خالص ولا تتابعها وشيلها من عندك من على ال- الريسيفر وهترتاح ربنا يبارك فيك يا استاذ انور ام آه، اتصال السلام عليكم ام عبد الرحمن اهلا وسهلا اهلا بحضرتك ازي حضرتك يا استاذ ملهم الله يكرمك يا رب الله يبارك فيك ربنا يبارك في حضرتك هو بس معلش يا استاذ ملهم في حاجه كنت عايزه اتكلم فيها دلوقتي احنا كنا انا كنت بشوف برنامج ال- الاستاذ خالد على قناه الناس فجاب لقطات لبعض لبعض المذيعين والمذيعات فانا بس ب- بتساءل الرئيس مرسي يعني احنا كنا كنا في عصر مبارك ما كانش حد يتصدر ولا حد يقدر في مواصله ولا في اي مكان عام ولا مكان خاص احنا كنا بنتكلم في البيت والدي كان بيقول لا ما حدش يتكلم لل- الحيطان لها وده معلش انا اسفه يعني لو بتكلم بالاسلوب العاميه يعني تمام مش ده تمام أسلوبي.
اتفضل ماشي فدلوقتي جايب بعض اللقطات لبعض المذيعين والمذيعات ربنا يسم... ربنا يهديهم ويغفر لهم بي... بيتكلموا باسلوب غير شرعي لا يجوز اصلا م- يعني احنا بنتكلم م- مش التزام ولا لا, لا لا يجوز اصلا باي شكل من الاشكال ازاي سايبهم ما فيش اي قانون ولا في اي حاجه تحكم الناس دي دي اول حاجه ثاني حاجه احنا كمنتقبات بنمشي في السيارات بنسافر بنروح بنيجي مش عارفين نخرج مش ع- بص- بصراحه يعني من البلطجيه وده كل واحد ب- بكلمه تافهه يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه بصراحه فهو ما فيش اي قانون بيحكم الناس دي خلاص الدوله بقت بقت دوله البلطجيه يا استاذ ما منى احنا بنقول القانون لابد من عودة القانون لابد من سيادة القانون مش هنلاقي كل الله الكلام خيرا ده وربنا يبارك فيك شكرا جزيلا آه، الأستاذة عائشة أهلا بيك السلام عليكم يا استاذ منى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا استاذ ملهم الله يكرمك.
اسال الله ان يحفظ مصر من الفتن يا رب يا رب يا رب
ال- الخروج من الازمه يا استاذ ملهم زي ما بنقول الخروج من الازمه الخروج من الازمه نبطل التظاهرات كل جمعه مسيره في- هنا ومسيره هنا ومسيره هنا من جميع الاحزاب يعني عايزين نصد المظاهرات دي والمسار هم اللي يعملوا المظاهرات دولي ويكتلوا في في الشباب ويحرقوا في شباب الاخوان ويقتلوا هم ما رد- ما رايدينش خير بمصر يستجموا لهم هم عايزين مصر المهم يسقطوا الرئيس مرسي علشان يسقط الدين ويسقط مصر يستجموا لهم ايوه ويابد يعني من من حكم القانون ومن عودة الشرطة يعني علشان تشوف البلطجية دي هي محدش جايب ديته والحريقة هنا والحريقة هنا يستجمونها من غير البلطجية في الشوارع نعم احنا يعني كل يوم حزب السلفيين حزب الاخوان حزب حركه 6 ابريل الكلام دي الكلام دي ما ينفعش لو اذا كان فضل الاعتداء لغايه ما اعتدوا على المساجد يعني نعم نعم ده كان زمان الاعتداء على المساجد كنا نسمعه في البلاد في الكفر في بلاد في سوري العلويين يحرقوا المساجد يعني وفي امريكا في البلاد دي بعمر لما شفنا نصارى يعني حرقوا كنيسه ولا شفنا آه، البوذيين حرقوا معبد بوذي تمام.
ولا شفناش الكلام نعم.
ده يا استاذ منى في مصر نعم نعم خير ان شاء الله يا اخت عائشه اذا لو حضرتك بتقول التوقف عن التظاهرات ولابد من عوده القانون وعوده الشرطه الى مكانها مره اخرى الاخ محمد اهلا وسهلا السلام عليكم يا استاذ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ ملهم الله يرضى عنك قال صلى الله عليه وسلم ان الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بغيره ومع ال- مع الاسلام والحكم بالشريعه لابد وان يكون هناك حاكم كعمر في شدته مع رأفته نعم ومع قوته مع لينه رضي الله تبارك وتعالى عنه وربنا أكرمنا برئيس يحفظ كتاب الله عز وجل ويقيم الليل فكم من ذنوب أذنبت مصر حتى نرى ما فيه الآن فلا بد أن تكون هناك قرارات حاسمة ولا سيما ناحية أهل القرآن ندعو الله عز وجل أن يهدينا لصالح الحال وأتمنى من الله عز وجل أن آخذ رقم حضرتك لأن عاوزك في مشكلة شخصية جدا فأتمنى وأنا من بلدك يعني زي منك بيني وبينك بالظبط ما لا يزيد عن 20 كيلو انا خدام خدام ربنا يكرمك خدام ربنا يبارك في حضرتك اتصال السلام عليكم ام ادم اهلا بيكي ايوه ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك يا فندم وطي التلفزيون يا اخت الله يكرمك
بقول لحضرتك احنا بدل ما نجيب قرض يا ريت يكون رئاسة الجمهورية متابعة البرامج دي وتاخد بالمقترحات اللي, ك... اللي كتير قوي من الشعب المصري يشبع على قناة الرحمة والناس وغيرها بيقولوها الرئيس بدل ما نجيب قرض هو عارف ان القرض ده حرام ويملى علينا شروطنا شروطهم اللي, اللي اكيد هتعود بالسلب علينا يفرض جنيه او اتنين جنيه على كل فاتورة مية وكهرباء أيوة.
كده هيلمها بصورة رسمية يبقى معروف انا لميت كام مليون شوف كام فاتوره على مستوى الدوله ده رقم واحد رقم اتنين انا بحس ان الدكتور محمد مرسي لا هو اب حنين بس ما ينفعش مع الشعب اللي اتعود على الجبروت 30 سنه او اكتر اللي انا هتطبطب عليه ليل ونهار معلش لازم يبقى فيه حزم لازم يبقى فيه قوه ده رقم اتنين رقم تلاته انا لازم اكون في موضع اللين في اوقات في موضع الشده اوقات لازم اكون بيد الحزم شويه ويا ريت يا ريت يا ريت يختار المستشارين مش من جهه واحده بس انا اختار اكتر من عقليه واكتر من راي واكتر من فكر بحيث اشوف المستوى الخطاب اللي انا هطلع به بحيث ان انا الخطاب ده اعرضه على اكتر من مسؤول سياسي او اكتر مفكر او مستشار بحيث ما فيش حد يمسك له غلطه بس ده اللي انا عاوزه اقوله تمام السلام عليكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك ام ادم ده كان اخر اتصال لان الوقت مر بينا سريعا ربنا يبارك في الجميع اعتقد ان يعني ما فيش افضل من كلام الناس ونبض الناس بكل واحد بيتكلم بطبيعته كل واحد بيتكلم بما بما بداخله كل واحد بيتكلم له راي سريعا الحاجه سناء لما قالت المخرج التضرع والدعاء والعدل اساس الملك ال- الأستاذ علاء لما قال إن مفيش حد بيطور البلد لابد من الجلوس والحوار العاقل من أجل العمل والإنتاج أبو حمزة لما بيدعي, بيدعي لمصر إن ربنا يحفظها من حقد الحاقدين أم محمد من الشرقية اللي بتتكلم بتقول الإخلاص للبلد ولابد من تغيير اللهجة العدائية وتغيير البطانة ولابد من قرارات جريئة وصريحة ولابد من وجود حل لانقطاع الكهرباء- الكهرباء والمياه والتليفونات أيضا الأستاذ يسر نحن في نعمة وأفضل نعمة نعمة العلماء أبو محمد لابد من لقاء مع المعارضين على الهواء مباشرة أستاذ رمضان المخرج لابد من آه، آه، آه، حلول علشان نوصل لنتيجة والناس مطحونة الأستاذ أحمد من الغربية بيتكلم عندنا كفاءات كثيرة وكوادر كثيرة وعديدة في مصر لابد من الاستفادة بها أم ميار بتقول لابد من سيادة القانون الأستاذ عاشور بيقول لابد من الإخلاص في قلوب المصريين يد واحدة الوقوف بيد من حديد كل ضد كل عابس أم سيد من الجيزة ما يحدث بسبب البعد عن الله الرجوع إلى الله الس- كل ده بسبب الصراع على الكراسي آه، أيضا آه، يعني أشياء آه، كثيرة من أحبابنا أيضا الأستاذ عمرو بيقول لابد أن يبقى الرئيس يتخذ خطوات آه، عاجلة الأستاذ عادل بيقول عندنا مشكلتين عندنا نسمع كلام جبهة الإنقاذ ولا كلام الرئيس أيضا لابد من تحقيق آه، كل وعود آه، ال- كل وعد أطلقه الرئيس آه، مرسي الأستاذ أسامة من أسيوط سيد- آه، ذكرنا ويؤكد مرة أخرى وسنظل بإذن الله رب العالمين قدوتنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو بيقصد بهذا أن لابد قدوتنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الأحزاب الإسلامية آه، أن تقوم بدورها الأوقاف لابد أن يقوم بدوره الأزهر العلماء الرئيس وحده مش كفاية ولكن لابد من آه، دعمه بكل ال- الوسائل ال- اللي تعينه على تنفيذ الخطط أبو أنس بيقول لابد من إلغاء السياحة مع إيران وعدد ضباط الملتحين وإلغاء قرض الصندوق الدولي عائشة بتقول التوقف عن المظاهرات وسيادة القانون أم عبد الرحمن سيادة القانون آه، يعني آه، قا- يعني ده معظم الكلام اللي أتى إلينا واستمعنا إليه مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم في النهاية بنقول لا نملك إلا الدعاء لا نملك إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين غدا حلقة مهمة جدا عن قانون الصكوك الإسلامية إيه حكايته إيه القصة اللي فيه إيه إيجابياته إيه سلبياته هنعرف ده غدا في مجلس الرحمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء مشاهدينا الكرام كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته